وجنته له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع الأسئلة التي وردت إلينا من طريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد ترك والدي قطعتي أرض فتنازلت عن حقي في الأولى وطلبت حقي في الثانية فقامت أمي وإخوتي بالتزوير لحرماني منه بحجة أني قد تزوجت في حياة أبي إيه عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ أيمن ربنا يحفظك
عندي بعض أسئلة جزاك الله خيرا تفضل
حكم أول السؤال الأول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم مم.
السؤال الثاني حكم الجهر بالذكر حكم إيه دبر الصلوات حكم
الجهر بالذكر بالذكر أيوه
دبر الصلوات المفروضة في الصلوات عقب الصلوات المفروض آه نعم نعم
آه الح- والسؤال الثالث حديث كان إذا قام اتكأ على عصا صلى الله عليه وسلم والسؤال السؤال الرابع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
مم.
هل هي صحيح صحيحة أم ضعيفة والسؤال الخامس حكم التعامل مع مع نجار يتعامل بتهريب الخشب من الغابة علما أن الدولة تفرض قوانين على من يهرب هذه الخ... هذه الخشب من الغابة مم.
والعمل عند هذا النجار وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ وبركاته أيمن؟
الله يحفظك والله ان حبك في الله حبك الله لزعبتنا في والله ربنا انا في حيره من امر يا شيخ لو سمحت ارجو منك استوضاح في هذا الامر اولا دلوقتي في الصلاه اولا انا دخلت جامع الوضوء م.
اقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالله بسم الله مم. حضرتك ال- البسملة على الوضوء بسم الله بسم الله نعم طيب وعلى- دلوقتي وعلى المفروض الطعام أشرح برضه بس...
وقت الوضوء ولا بعد ما انتهي من الوضوء لا الحديث أبي هريرة إن شاء الله إن البسملة تكون عند أول الوضوء طب والمشاهده لو سمحت لو إيه الشاهد يعني بعد ما الشاهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله واشهد أن محمدا عبده ورسول الله حد يدعي عن بعد الوضوء ولا في وسط الوضوء لا ده لما يتوضأ ويقول عقب الوضوء طيب انا لما انصح الناس بكده لما يقول لي انت لما اخذ دينك غير دين الاسلام فانا في حيره من امر هل انا على خطا ام على صواب أنت حضرتك منين حضرتك من اسيوط مم.
هل انا غلطان في الكلام ده اللي انا بقوله هل الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه بلغوا الصلاة عني ولا والسلام إيه؟
ولو آية.
آية نعم انا لما بلغ الحاجه الصح ابقى انا اللي غلطان ولا انا ماليش دعوه بالناس معلش ممكن يا أخي السنة في مكان تكون غريبة محتاجة انا الناس والله العظيم تعرفها من اهل المكان بس مم.
الناس مش قابله النصيحه مم.
الواحد قلبه وجع والله يا شيخي
معلش ربنا يفقهنا في ديننا ويرزقنا إياك والله الحلم والله العظيم الواحد قلبه ما يتعصب من جوا الناس دي هات اللي الواحد يحب ينصحها لله في لله ومن الجاب للنصيحه مم. ما هو معلش حضرتك يعني في أرجو بعض منك الناس الثواب والثبات يا شيخ.
ألفت أمر فلا تستطيع أن تخالفه إن شاء الله هنبين إن شاء الله السلام حاضر عليكم ورحمه الله وبركاته السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن. جزاكم الله خير الجزاء عما تفعله مع المسلمين ربنا يعزك ويحفظك تفضل بعد إذن حضرتك أنا والدتي توفاها الله وكانت تركت أموال في دفتر توفير البريد مم.
وكان الواسع على الأموال دي والدي مم.
فبعد توفا بعد ما ماتت آه، والدي أخذ الفلوس دي وخد الفلوس برضو اللي هو كانت معاه وجمعها كلهم ووزعهم علينا ميراث شرعي للذكر مثل حظ الأنثيين مم.
الفلوس بتاعته آه، وزعها ميراث وفلوس والدته الله يرحمها وزعها ميراث وبرضه وزع التركه بتاعته آه، للذكر مثل حظ- حظ الانثيين برضه ميراث شرعي حضرتك وهو عايش برضه هو عايش وما زال موجود هو هو ما زال موجود اه ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويرحم الوالدين آه، لكن آه، جه في الفترة الأخيرة آه، بدأ إن هو آه، كتب آه، يعني يميز آه، إخوات عن إخوات آه، مم.
كتب المحل اللي هو خاص آه، بيه اللي هو المسؤول اللي اللي هو جاب عن طريقه ال- الع- العقارات والأموال دي كلها كتبوا آه، لأخ من إخواته علما بإن إحنا اتنين مكفوفين وولد بيشوف مم.
آه، بحجة إن الولد اللي بيشوف ده هو اللي هيقدر يراعي المال مم.
وكتبه له بيع وشراء مم.
وخصص له حوالي مبلغ آه، 50000 جنيه وجاب له بيه بضاعه جوه المحل مم.
وقال انا دلوقتي ما امتلكش اي شيء خالص آه، نهائي مم.
وكتب لل- للولد ده كل حاجه مم.
وطبعا ادانا احنا العقارات برضو آه، للذكر مثل حظ الانثيين والولد برضو اللي كتب له ال- النسبه من العقارات دي آه، برضو ليه فيها يعني هو كتب له المحل واداله فلوس يجيب فيها بضاعه في المحل مم.
وبرضه ليه نصيب آه، في العقارات برضه وليه نعم.
نصيب برضه في الاموال ولما جينا اعترضنا زعل مم.
وبرضه في الفتره الاخيره برضه حب يميز آه، آه، يعني يميز الولد ده برضه آه، فاحنا لو اعترضنا هل كده بنبقى عاصينا الوالد وكده يبقى الولد آه، الوالد كده يعني آه، اغضبناه وكده اغضبنا ربنا سبحانه وتعالى طب يا أخي الحبيب باختصار شديد جدا لحد ما أفسر الإجابة إن شاء الله إيه، بالنسبة لفلوس والدتك اللي في البريد المفروض تاخد أصل المال ما تاخدوش الفوائد اللي موجودة عليها لأن الفلوس اللي بتودع في البريد ديت فلوس ربوية نمرة اتنين والدك لا يجوز يوزع التركة في حياته تركته ما يجوز كان المفروض يتوزع مال والدتك الله يرحمه مال الوالد لا يوزع أبدا إلا بعد موته أطال الله عمره على الطاعة هو وزعه على اساس ان هو قال انا هتجوز فعشان خاطر معلش ي- و- يوزع التركة عشان مراته الجديدة ما تاخدش تمن في التركة لو مات ما دي بير- برضه نية فاسدة لا تجوز أبدا وأنتم ما توافقوش على هذا الكلام احنا رفضنا قلنا ما ينفعش الميراث يتوزع في حياه ال- الشخص فهو قال لا, لا انا هوزعه ومفيش حد هياخد حاجه هيمتلكها في ايده الا بعد ما اموت لا ما هو كده حضرتك الكلام اللي عمله غلط الحاجة التانية ان هو يميز الابن المبصر ده المفروض العكس هو الصواب آه، علما ان احنا اتنين مكفوفين يعني انا بقول لحضرتك المفروض ان الاتنين المكفوفين هو اللي يميزهم لان المبصر عنده قدرة على العمل والكسب مش موجودة عند اخواته التانيين هو اداله المحل على اساس ان هو بيشوف وهو هو اللي يقدر يتابع ال- التجاره بعد معلش كان ياخدوا ليه ولاخواته الاتنين التانيين يبقوا معاه شركاء في قلب المحل واذا كان في بنات البنات تاخد برضه معاه في قلب المحل طب لو ميز ولد كفيف عن اخر اه بحجه ان ال- ال- الكفيف الاولاني آه، آه، عنده اولاد آه، بنات والكفيف الثاني ما عندوش اولاد بنات عنده اولاد صبيان
حضرتك ال- ال- ابن منهم مات لا الاثنين موجودين اه بس ال- ال- ال- اللي هو بيميز ال- اللي عنده اولاد بنات عن اللي ما عندوش اولاد بنات عنده اولاد صبيان يقول لك انت عندك اولاد صبيان مش محتاجين جهاز آه، ومش محتاجين مصاريف مع ان الم... ال... ال... هنا بيحتاج مصاريف وهنا مم.
بيحتاج مصاريف برضه مم.
يعني بيميز برضه ما بين ال... ال... ال... ال... الاثنين مكفوفين برضه مم.
مما بيسبب آه، يعني آه، زعل ما بينهم هما الاثنين وده يعني اخر مره واحد فيهم كفيف جاي بيقول له انت ظلمتني مم.
لان انا كفيف ومحتاج اللي يعولني قال له انت دايما تبص لاخواتك في ال- في رزقهم مم.
قال له انت اللي بتفرق وانت اللي بتوزع مم.
هل كده فعلا بيبص لاخواته في رزقهم
طيب حاضر احنا برضو دي مسألة العدل بين الأبناء والعطية والحاجات دي هبين لك فيها عشان ما اطولش عليك على التليفون إن شاء الله حاضر جزاكم الله خير آه، بالنسبة ل- يمكن نفس المسألة متشابهة اللي كنا بنجاوب عنها السؤال هنكمله إن شاء الله الأولاني وننتقل للموضوعات دي الأخت الكريمة اللي بتقول إن والدتها آه، والدها الله يرحمه ساب قطعتين أرض فالوالدة آه، آلت التركة أصبحت هي القيمة عليها فالبنت دي تنازلت عن حقها في قطعة أرض وطلبت بحقها في الثانية فوالدتها وأخواتها بتقول قاموا بمقاطعتي وإهانة زوجي إهانات بالغة وذلك بحجة أنها قد تزوجت في حياة أبيها فالأمر ها هنا اللي المسألة دي بتتحدث فيه الخلط بين أمرين العطية التي يعطيها الأب في حياته لإحدى بناته احنا عندنا مشكلة بتحدث اللي هي مشكلة تجهيز البنات الأب شرعا غير ملزم بتجهيز بناته مش ملزم بتجهيز البنات المفروض ان الزوج هو اللي بيقوم بتجهيز منزل الزوجية ولكن دون إثقال لكاهله يعني دون أن يكلف فوق طاقته لا يكلف إلا بما يستطيع لكن للأسف الشديد نحن توسعنا في هذه الأمور وصار في مغلاة في المهور وصارت المرأة لا تنكح إلا بمال يعني لو كل واحد قال أنا مش ملزم أجهز بنته مش هتتجوز وقلما أن هيجد الرجل الذي يقبل هذه البنت ليتزوجها وعندنا زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه لما مات شهيدا في غزوة أحد ذهبت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سعدا مات معك شهيدا في غزوة أحد وقد ترك بنتين فأخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال يعني امرأة سعد الربيع بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمهما أخذ المال الذي تركه أبوهما وتقول إنهما لا ينكحان إلا بمال والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا زوجي أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات وحضرتك قلت لي اسألني في نية الزوج زوجي كان قال لي لو كنت عملت كذا هتكوني طالق اللي قال تعملي لحضرتك كده.
لو اديت المصروف ليوسف أيوه ما أنا قلت فده- لحضرتك قلت لحضرتك تروحي لجنة الفتوى في الأزهر الشريف ده أنا في- في جدة اللجان الفتاوى اللي عند حضرتك
ما هو ظروف الشغل وكده يا دكتور وعايزة أتأكد بس هو قال مش عارف نيته هي طلعت منه من غير ما يدرك أساسا ما انت حضرتك النهارده اللي, اللي بيفتي في المسألة ديت لجان الفتوى لأن دي أقضية والزوج هو اللي بيسأل
ما هو سأل واحد قال له واحد قال له لا واحد آه، يقع حضرتك واحد مين اللي سأله واحد في المسجد واحد بيصلي واحد في الشارع أيوة.
ولا لا، راح لجنة الشيخ- الفتوى الشيخ الشيخ برضو طب حضرتك يا دكتور لا حضرتك لازم يروح لجنة الفتوى وبين جدة وبين مكة مسافة مش كبيرة حتى لو راح الحرم وسأل هناك في المكاتب اللي موجودة مفيش أي مشكلة خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، دكتور ايمن مع حضرتك اتفضلي لو سمحت آه، انا عندي ذهب ماشي آه، بس آه، يعني مش شايلاه خالص مش كنزاه يعني مم.
بس انا ب... يعني في المناسبات في الاعياد في الافراح بلبسه فسالت شيخ الجامعه عندنا قال لي ممكن تطلع عليه الد- آه، الزكاه مره واحده هو انا عايزه حضرتك اتاكد الدهب اللي عندك قد ايه حضرتك؟
آه، حوالي 120 130 جرام امم تمام عيار أربعة عيار 21 نعم عيار 21 ايوه ايوه 21 تمام حضرتك بالنسبة لي الزكاة الحلي طيب هنبين لك إن شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه شيخ إذا بتريد بدي أسأل على تارك الصلاة وشو شو بتوجب عليه من الصلاة اللي تركها إنه هو بيقضيها إذا بي ما بيعرف عدد الركعات ولا بي ولا ما بيقضيها
معلش ال- مش سامع لو حد من الإخوة في الكنترول سمع طيب معلش السؤال تاني حضرتك آه كنت آه في زوج تارك كان تارك الصلاة وهلا الله تاب عليه وعبي عبي يصلي ال- أيوة يعني الركعات الزو- الزوج الزوج تارك للصلاة أيوة تمام هلا عم عم يصلي رجع يصلي بس بقى الصلاة اللي تركها بعيدة ولا كيف؟ إذا كان حاضر.
سنين كتيرة.
يعني- آه، و- 10 و15 سنة من 10 ل 15 سنة حاضر حاضر أي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه يا شيخ ممكن أسألك سؤال اتفضلي اتفضلي
آه طفل رضع ثلاث رضعات هل يص... هل يصبح ابن لها أم لا
حاضر بالنسبة لتجهيز الرجل لابنته كما ذكرنا هو محض فضل منه لها وابنة سعد بن الربيع لما أخذ عمهما المال وذهبت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا ينكحان إلا بمال فهي تؤكد حقيقة كانت موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تنكح إلا لمال عنده وأن الفقير ربما لم تكن نافقة أو رائجة في سوق الزواج وأمنا عائشة وهي تسأل عن آيات المواريث ال- في صدر سورة النساء تقول لعروة بن الزبير ابن أختها تقول يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فلا يرغب في نكاحها ويرغب في ماله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة واقترن الأمر بالأمر بالقسط في اليتامى فهي تبين السبب في ذلك أن المرأة اليتيمة كانت في رعاية وليه قريب له ويرغب في نكاحها ويرغب في ماله طمعا في المال الذي عنده فكان يتزوج المرأة لإيه يتزوج المرأة من أجل المال لا من أجل الحب له فربما أضر به فقال ربنا عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يبقى لماذا تتزوج اليتيمة من أجل مالها فتظلمها النساء عندك كثير فانكح كيف شئت وفقا لطاقتك واستطاعتك يبقى إذا هذا الأمر معروف منذ القدم أن المرأة لا تنكح إلا بمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لمالها من أول الأسباب اللي بتدعو لزواج المرأة فلذلك الأب على ما جرى العرف يساهم في تجهيز ابنته وإن كان ذلك شرعا تفضلا منه إلا أن هذا مما جرت به عادة الناس لو لم يقم بتجهيز ابنته لصارت غير نافقة خلاص مين اللي هيتزوجها على هذا الأمر إلا من رحم الله عز وجل فالأب يقوم بتجهيز ابنته طب هو جاهز بنت وعنده بنتين تانيين ومات الأب طب العطية اللي أعطاها للبنت الأولى ما هو كان في نيته إن هو هيجهز التانية وكان هيجهز التالتة بمشيئة الله لو طالت به الحياة لكن الأجال بيد الله سبحانه طيب ها هنا هنيجي نطلع من التركة نقول هو جاهز البنت الأولى بكذا يبقى ده من حقها ولا هنيجي نقول يبقى دي عطية يعدل بين البنتين من تركته وكان ينتهي العدل يبقى يؤخذ بمقدار ما تجهزت به البنت الأولى ولا هنيجي نقول والله دي كان رزقها هكذا والتانيين بقى هو حظهم زي اللي بيجوز ابن بيساعده في الزواج وابن له شقة وجماد التانيين يقول لك والله ده رزقي فالمسألة دي بتثير مشاكل ها هنا يبقى النهاردة لو جينا قلنا الأب جاهز البنت طب كلفها كام مثلا 20000 30000 طيب يبقى البنت الثانية والثالثة ليها نفس الإيه؟ المبلغ كدين في هذه كدين في هذه التركة أو كتسوية في العطية بين البنات يبقى نيجي نشوف البنت دي اتجوزت بكام ونعطي لأخواتها مثل ما أخذت على سبيل التسوية في العطية أو نفترض إن كا- كان دين آه، للأب عندها ونقوم بالتسوية بين البنات طيب يبقى النهاردة دي أول جزئية الجزئية الثانية البنت رأت إن هي مقابل ما والدها زوجها إنها تترك قطعة نصيبها في قطعة الأرض الأولى طب قطعة الأرض الثانية هنشوف الأول القيمة القيمة مكافأة ولا غير مكافأة فمثل هذه الأمور لا يسمع فيها من طرف واحد يعني هي الأخت الكريمة بتشكو من أمها وتشكو من أخواتها إلى آخره وقد تكون صادقة بارة فيما تقول وقد يكون الكلام من وجهة نظره لأن للأسف الشديد أن ربما يحدث موقف مع أحد الناس فأسبق إلى أذن أحدهم فأقص من وجه من وجهة نظري أنا لما أقص من وجهة نظري دي وجهة نظر ما هيش حقيقة مسلمة لأن الأقضيات تختلف عن مثل هذه الأمور يبقى النهاردة وجهة نظر أن أنا مظلوم لكن ربما لما أستمع إلى حكم يقضي بيني وبين غيري يتضح أن الخطأ عندي أنا وليس عند غيري ومن ثم فهذه المرأة يعني أقول لا يمكن أن احنا نصدر في هذه المسألة رأيا بغير الاستماع إلى أمها وإلى أخواتها وسأتم بعد تلقي هذا الاتصال بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا دكتور ايمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله حضرتك انا ليا سؤالين اتفضل بالنسبه للسؤال الاول حضرتك انا ان شاء الله ناوي انا وزوجتي ناويين ان احنا نروح نعمل عمره مم.
يعني النية إن شاء الله للعمرة نعم.
والنية إن إحنا نروح لأن إحنا ما عندناش أولاد فندعي ربنا مم.
إن سبحان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بالذرية إن شاء الله اللهم امين يا رب آه، آه، فهل هل يجوز او لا يجوز بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك انا مقيم في لندن فالرحله هتبدا من لندن وهننزل جده مم.
هل ممكن ان انا اقعد آه، يعني ارتاح في جده مثلا يومين او ثلاثه وبعد كده اتوجه على ال- على العمره على مكه مم.
ولا لازم اول ما انزل المطار في جده ان شاء الله باذن الله اروح على طول على مكه حاضر وجزاك الله خير وجزاك مثل هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الو
السلام عليكم
آه شيخ ايمن سامع حضرتك اتفضلي
الو سامع حضرتك اتفضلي
آه السلام عليكم عليكم السلام يعطيك ورحمة الله العافية يا شيخ اتفضلي آه الاسبوع الماضي سالت عن بيع التقسيط مم. ما انا قلت لحضرتك جائز
اه بس- فاللهم صل على محمد احنا سالنا السؤال هذا الشيخ عندنا في الاردن والشيخ محمد حسان جابه عندكم في مصر مم.
عن بيع التقسيط اللي بيشتري اشي وبيبيعه فافتوا لنا انه حلال انت بالمره الماضيه سالت السؤال هذا فقلت انه حرام لا حضرتك بعد اذنك انت ما سالتش عن بيع اتفضل.
التقسيط انت حضرتك قلت بيع التقسيط قلت ولا.
لك قلت لك حلال لكن سالت عن مساله تانية آه. ان والدتك بتروح تشتري حاجات مش كده هي مش عندها اصلا اه الناس بتطلب منها هو انا ما عندي شيخ انا الشغله ما عندي تيجي جارتي بدها ثلاجه اه بروح بشتري لها اياها لا.
وببيعها اياها حضرتك ده مش بيع تقسيط البيع القسط يعني معناه ان انا انا تاجر وعندي بضاعه بيجي الراجل بيشتريها مني يشتريها نقدا او يشتريها الى اجل دي مش مشكله اكون تاجر لكن حضرتك النهارده انا ما عنديش سلع نهائيا وبعد لا فلوس انا ما عندي س... ايوه ما انا فاكر سؤال والدتك لما حضرتك قلت بيجي لها الناس وبتروح تشتري البضاعه وتبيعها لهم تاني بالقسط مش كده اه دي دي ايوه بشتريها وببيعها بالقسط دي حضرتك باعت ما ليس أنا سألت- عندها
نعم دي باعت ما ليس عندها وباعت ما لا تملك واخد بال حضرتك وصار الامر أ- سامعك.
اشبه ببيوع العينه فحضرتك انا ما قلتش ان بيع التقسيط محظور ده, ده انا عامل ثلاث حلقات في, فت... في فقه البيوع تكلمت فيها عن بيع التقسيط و...
شيخنا شيخنا انا بدي احكي لك يعني انه انت افتيت فتوى وشيوخ تاني افتوا فتوى تاني يعني انا حكيت لهم بالضبط هم سالوني عندي في الاردن والسؤال هذا اللي سال الشيخ محمد حسان عندكم في القناه وافتى فيه سال انه بتشتريه من حر مالها حكت له اه بتروح تشتريها من حر مالها وما طيب.
باخذ انا اي شيء الا لما اشتريها وابيعها اياها حضرتك اولا بعد اذن حضرتك اذا حضرتك سالت اتفضل.
فضيله الشيخ محمد حسان بتساليني انا ليه
لا ما هو انت بدي اسالك انه فتيت انت فتوى والشيخ محمد حسان فتى فتوى واللي عندنا فتى زي الشيخ محمد حسان يا, أنا يا مش اختي هدخل في الكريمه الحرام.
انا انا بقول لحضرتك اهو انا ما سالتك السؤال انسال الك بس انا بشتغل في نفس المجال حضرتك دلوقتي السؤال اللي انا سئلت فيه مش عن البيع بالتقسيط اي شيخ من شيوخنا الافاضل بتساليه عن البيع بالتقسيط هيقول لك ان البيع بالتقسيط جائز الا في الاصناف الربويه كالذهب والفضه لكن حضرتك السؤال اللي سالتيه ان حضرتك واحده بتشتري بضاعه بعد ما تطلب منها البضاعه بتطلب منها الاول وما هياش عندها ما عندهاش غير فلوس وما هياش تاجره بتروح تشتري البضاعة وتبيعها مرة أخرى حكيم بن حزام لما سأله لما رجل إن يشتري ليه حاجة وهي مش موجودة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي أفأبتاعه ثم أبيعه له يعني بيجي له هو تاجر حكيم بن حزام كان تاجر كان راجل تاجر بس الحاجة مش عنده يروح يشتريها ويبيعها له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك شيخنا شيخنا شيخنا نعم السؤال هذا نفسه انسال للشيخ محمد حسان قالت له انا بدي اروح اشتري من جارتي ثلاجه أنا بعد بعد إذن حضرتك بس الشيخ محمد حسان بعد إذنك خرجيه من الموضوع خالص بعد إذن حضرتك أنا بكلم حضرتك في مسألة دلوقتي فضيلة الشيخ محمد ما يقحمش فيها خالص لأن السؤال اللي سئله أنا لا سمعته ولا شفته وفضيلة الشيخ محمد حسان أعلم منا بالأمور دي فحضرتك بس سأليني أنا في سؤال معين وخليكي في السؤال اللي أنا بسمعه من حضرتك ماليش دعوة بحد تاني خالص السؤال إيه؟ الاتصال اتقطع طيب حاضر طيب إن شاء الله بس هنكمل الأسئلة وهرجع لهذه المسألة طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، أنا من تونس و- وفتحت لدينا آه، بنك إسلامي يدع- يدعون أنه بنك إسلامي مم.
يعني فكيف لنا أن نتأكد من أنه حقيقة بنك إسلامي مع العلم بأنهم آه، يقومون ب- بضمان ال- البيت أو ال- أو العقار الذي يشترى من عن طريق ال- عن طريق هذا البنك بيقوموا بإيه برهن العقارات
آه، هو آه، نعم هو يبيع العقارات يبيع ال- البيوت معناها آه، اشتري اشتري البيت عن طريق هذا ال- البنك فاتي آه، بال- بالعقار الى البنك فهو يشتريه آه، من عند ال- ال- البائع ثم يبيعه لي و- و- ثم يعني- يعني بي- يقع بيبيع- ضمان بيبيع ذلك- العقارات.
ذلك العقار بس بعد إذن حضرتك الله يكرمك عشان أفهم السؤال بس نعم.
حضرتك بالنسبة للبنك اللي بتقوله إن هو بنك إسلامي نعم.
اطلعتوا على اللائحة بتاعته
آه، لائحه يعني ما معنى لائحه يعني آه، اللائحة يعني القانون اللي بينظم عمل البنك
آه، هما آه، يعني وصفونا يعني آه، وقع وصف لل- لهذه اللائحة فقط لم ليس هناك أوراق يعني رسمية ليس بعد ما انت لكن حضرتك أحببنا أن نتأكد من ذلك قبل يعني المشكل هو ال- أن هناك ضمان لهذا العقار فهل هذا حلال وهم يدعون أنه ضمان تكافلي حضرتك في- في حق ب- بعد قولنا.
بعد إذن حضرتك بس السؤال بالتحديد حضرتك نعم.
بتسألي عن مشروعية نشاط البنك ولا عن معاملة يقوم بها البنك لا أسأل عن معاملة يقوم بها البنك طيب يعني أولا بالنسبة للبنك إسلامي أو مش إسلامي حضرتك ما بتسأليش عن المعاملة دي
هو البنك الوحيد الموجود الذي يدعي انه اسلامي في تونس يعني آه، لا ادري يعني آه، آه، كيف لنا ان نتاكد من ذلك يعني ما هي الشروط اولا في هذا ثم ثم ثانيا كيف نتاكد من ان العمليات التي يقوم بها حلال ام حرام حضرتك النهاردة البنك بيدي قروض
آه، هو لا ي- لا يعطي مالا هو يشتري العقار ثم يبيعه لل للشاري يعني
يعني أشبه بنظام المرابحات نعم هو طيب.
يدعي انه يتبع نظام المرابحه طيب احنا حضرتك يعني مش عايزين كل حاجة نقول هو يدعي ويكون الاتهام الأصل لأن كون إن اتعمل في تونس بنك إسلامي دي خطوة يعني ممتازة جدا جدا وخطوة مبشرة نعم ف- فالأول ن- ن- ن- نقف موقف الحياد وننظر إلى لائحة البنك إن كانت اللائحة بتاعة البنك لائحة منضبطة تخلو من الإقراض والاقتراض وما يكونش بنك تجاري الهدف بتاعه الفارق اللي بيتحقق الربح بتاعه يتحقق من الفارق بين سعر الإقراض والاقتراض لو اللائحة بتاعته لائحة منضبطة مش مش بنك تجاري بيهدف أن يقرض وأن يقترض من الناس والمكسب الفارق بين سعر الإقراض والاقتراض يبقى اللائحة تكون منضبطة إن شاء الله لو اللائحة كيف كيف للانسان العامي يعني الم... كيف له ان يتاكد من هذا يعني هذا هو المشكل والله مذهب يعني إحنا العامي من- مذهب مفتيه مذهب العامي مذهب مفتيه طالما عندكم في تونس أهل العلم والفضل اطلعوا على اللائحة وقالوا أنها لائحة شرعية ويوثق في دينهم يبقى نتبعهم نتبعهم يعني بدون حتى لو كان حتى لو اننا نرى يعني بعض المخالفات لا والله ادري يعني لو لو في مخالفات في البنك الإسلامي مش معنى كده نعم.
إنه تحول لبنك ربوي معناه إنه بنك إسلامي واللائحة بتاعته منضبطة لكن في خلل في بعض المعاملات في خلل في بعض المعاملات يعني اني ابتعد عن هذه المعامله تريد ان تقول يبقى هذا هو المعاملة دي ما تعملش بيها ونناصحهم لأن ممكن أن يكون مستشار للبنك وأفتى بجواز معين معاملة معينة في هيئة ل- للمعايير بتنزل ضوابط للتعامل في البنوك الإسلامية ممكن تكون رأت وفقا للضابط وللمعيار بتاعها إن هذه المعاملة صورتها صحيحة ممكن غيرها من أهل العلم والفضل يرون إن المعاملة دي غير صحيحة زي ال- ال- الم- اللي بتقول ال- الضابط بتاع المعيار اللي بيقول هيئة المعايير ان البنك ان المؤسسة او الشركة لو بتعامل في 30% فوائد ربوية من البنوك يكون معاملتها حلال زادت عن كده تكون حرام إيه، في بعض الناس قال لا ولا ولا 5% حتى فحضرتك يحكم على كل معاملة على حدها وإن شاء الله تكون بشرة خير إن تونس يبقى فيها بنك إسلامي يعني الحقيقة ده أمر يسعد الإنسان ونسأل الله أن ربنا يمكن لديره في الأرض ويأذن لشريعته أن تسود اللهم آمين بالنسبة للأخت الكريمة اللي من الأردن اللي كانت بتسأل عن المسألة السابقة المسألة على ما أذكرها إن ال- والدة الأخت الكريمة السائلة بتتعامل عن طريق إن هي عندها أموال فيأتي الناس يطلبون سلعة يطلب ثلاجة زي بيحصل عندنا في مصر راجل جاي من الخليج ومعاه رؤوس أموال وما فيش تجارة يشتغل فيه يقوم واحد عايز يصب بيته يجي يشتري له الحديد ويجيب له الأسمنت ويدفع له ثمن المقاول كمان اللي هيشتغل ويبتدي يتكلف كام 70 80 ألف جنيه يسددهم له 100 ألف جنيه على ست شهور على سنة زي ما يتفق راجل تاني بيجهز بنته عايز غسالة وبوتاجاز والكلام ده كله وتلاجة يشتري له حاجات بعشرين ألف مثلا ويقسطها له على سنة تبقى خمسة وعشرين ألف وهكذا فهذه المسألة اللي بنتحدث فيها نقول إن الإنسان أولا ليس بتاجر البيع بالقسط التاجر عنده السلعة التاجر عنده السلعة ويقوم ببيعها ولو تخيلنا هذا العقد ان انا ببيع حاجة انا ما امتلكتهاش لسه والفلوس ما خدتهاش لصارت هذه المعاملة بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين انا بعت له ايه العقد اللي تم بينه وبينه بعت له ايه ما بعتلوش حاجة لسه هو عايز ثلاجة وانا اتفقت معاه وهشوف تمنها كام وهاخد عليها قد كذا البيع لم ينعقد بعد طب انا بعت له لا لسه ما بعتلوش طب اذا كنتش بعت له طب السلعة اللي بيشتريها فين يبقى عقد على معدوم بيع كالئ بكالئ بيع الدين بالدين مفيش لا السلعة مش عندي والفلوس مش موجودة عنده أروح أشتري البضاعة عشان أبيعها له لا تبع ما ليس عندك حديث حكيم بن حزام حديث صريح جدا في نفس المسألة يأتيني الرجل يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي وكان تاجر أفأبتاعه ثم أبيعه له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يبقى أنا النهاردة لا السلع عندي ولا أنا شغال تاجر طب ده أنا لو تاجر وبروح أجيب السلع هقول لك لا تبع ما ليس عندك هلا أمال اللي مش تاجر خالص ده يبقى العبارة عن إيه كأنما أقرضه ودخلت السلعة في هذه المعاملة كبيوع العينة كبيوع العين الراجل عايز يستلف من راجل 200 ألف جنيه يقول له طيب دلوقتي البيت ده اهو هبيعه لك بإيه بال 200 ألف طيب كتب له عقد البيع بال 200 ألف ومش عايز يشتري يقول له طيب وال- والبيت أنا هبيعه لك ب 240 ألف جنيه يكتب لي بقى شيك بالثمن وخد منه 240 ألف جنيه مقابل ان اداله 200 ألف جنيه طب البيت ابيعه لك وهاته وكتب ورقة واتقطعت ايه ده كله اشبه ببيوع العينة يبيع لك السيارة ب 100 ألف جنيه ويقول لك طب انت محتاجها لا طب ما تجيبها هات ب 80 ألف جنيه وال 20 ألف الفارق دول ايه عبارة عن الربح فهذه أشبه ببيوع العينة وبيع ما لا يملكه الإنسان فمن ثم أرى منع هذه المعاملة حتى لا تصير احتيالا على الربا أمال إمتى تبقى البيع بالتقسيط لما يكون الرجل تاجر يعمل في هذه السلع يعني راجل بتاع أدوات كهربائية رحت له خدت السلعة الموجودة عنده اشتريتها والثمن مؤجل أو مقسط على أقساط ده يبقى بيع حلال البيع يبقى بيع حلال ما فيش فيه أي مشكلة خالص لأنه بيع بالأجل أو بيع بالتقسيط إنما بيع ما ليس عند الإنسان وبيع ما لا يملكه الإنسان ويروح يشتري السلع وبعد ما يجيب السلع يبيعها للراجل ويبيعها بزيادة فكأنما حقيقة المعاملة أنه أقرضه ودخلت السلعة في وسط المعاملة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا الشبهات وأن يرزقنا الحلال الطيب أما بالنسبة لسؤال أحد أهل الفضل والعلم ثم بعد ذلك نسأل غيره يعني لا أرى جواز ذلك لا أرى جواز ذلك مطلقا وإذا فضلت الشيخ محمد حسان سئل في مسألة لا يحل لأحد أنه يسأل غيره بعده ما ينفعش يسأل فضيلة الشيخ محمد ويرجع يسأل فلان أو علان من الناس يعني لا أرى جواز ذلك مطلقا وبالنسبة لهذه المسألة هذا ما أدين لربي سبحانه وتعالى فيه في هذه المسألة وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى اللهم آمين بالنسبة للأخت الكريمة اللي بنقول آه، كانت مسألة الإرث فبنقول إن شاء الله آه، هي والدتها وأخواتها يجلسوا سويا بين أحد من أهل العلم والفضل يقضي بينهم في هذه المسألة يستمع إلى رأي الأم يستمع إلى رأي أخوات الأخت الكريمة السائلة لكن لا ينبغي أن نقضي على إنسان غائب لم يسمع دفاعه ولم نستمع إلى وجهة نظره فهذا من الظلم وهذه المسألة ليست فتوى بل هي أقضية فلا بد من سماع آه، رأي الأخوات والأم في هذه المسألة الأخ الكريم اللي بيقول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم اللي يمكن الأخ بتاع أسيوط لما بيقول إن بيقول للناس إن البسملة على الوضوء بسم الله مش بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الناس يقولوا أنت على دين تاني فأنا أخشى إن إحنا نصطدم بجماهير الناس في مشاهدة مباريات كرة القدم وخاصة إن إحنا دلوقتي فين في كاس العالم بل إن مباراة لكرة القدم تغير وجه الحياة على أرض بلدنا مباراة كرة القدم ما بتلاقيش حد في الشوارع بتلاقيش حد في عمله إذا كانت مستشفى تخلو من الأطباء ومن الممرضين ومن الناس إن كان شوارع تخلو من المارة إن كانت مواصلات ما تلاقيش أمر عجيب كأنما فر الناس من الدنيا وبعد المباراة تخيل ان الفريق اللي انت بتؤازره فاز تجد زحام رهيب وشديد واجتمع الناس على قلب رجل واحد وخرجوا من كل حدب وصوب بفانيلات بتاعة الفريق اللي فازوا بالأعلام وهتافات إلى آخره ويكون ذلك مصحوبا بكثير من المنكرات أعطوا الطريق حقها أعطوا الطريق حقها لا ده يروح قافل الطريق ما يخليش حد يمشي ولا يروح ولا يجي بل ويأتون إلى بعض الفرق المنافسة يروحوا جايبين الفانيلا بتاعتهم وأعزك الله ملبسينها الكلب طب وده يجوز يجوز أن يوصل الازدراء والسخرية يعني بالناس بعضهم البعض إلى هذا الحد فبالنسبة لمشاهدة مباريات كرة القدم كرة القدم اللي أوجدها الإنجليز وأوجدوا هذه الرياضة وعمقوها في الدول المستعمرة علشان تكون إلهاء لهم ولو احنا الحقيقة انتبهنا إلى آه، بعض المحاور اللي كان بيعتمد الغرب عليها في تغيير المجتمعات لوجدنا أمرا عجبا يعني أنا أذكر إن لم أهم في الإسناد ان كان احد ال- بتوع البلاشفه بتوع روسيا على ما اعتقد والله لا اذكر ان كان لينين او غيره لما كان يقول اعطني مسرحا اغير لك امه هو يقصد انه بيغير الامم من خلال الفن إيه، عفوا اتصال ونتم بامر الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ آه، نعم.
ياسين آه، أنا دلوقتي في قدام جوزي كارت 10000 جنيه احنا علينا 8000 جنيه في البنك ايجار متاخر مم.
آه، فاحنا لما رحنا عشان قلنا ندفعهم مثلا مع الاشهر الجديده مع ندفع القديم يعني مع الجديد قلنا ندفع الاول التلت والتلتين على- التلتين على الاشهر بعد اذن حضرتك عشان بس استوعب السؤال ايوه بس وضحي يعني وضحي الصوت شويه إن كان التليفون قربين من بق حضرتك شويه عشان مش سامع أيوة، دلوقتي احنا علينا 8000 جنيه ايجار متاخر آه، 8 8000 8000 آه، فلما رحنا ندفع رحنا رحنا البنك علشان ندفع مز- ان احنا مثلا نجدول ال- المبلغ دهوت على الاشهر الجديده من ال- من الاشهر اللي جايه دهيت قالوا لنا الاول ندفع تلتين ولا ندفع التلت والتلتين على الاشهر الجديده من الايام من ال- الاشهر اللي جايه القديم يعني على الجديد بالفوائد طبعا فطبعا ما عرفناش ندفع التلت في الاول فكان في قدام جوزي دلوقتي كارد 10000 جنيه هيدونا آه، هناخد 8 8 و200 والبنك هياخد ال 1800 فاحنا هناخد الثمانية دول هندفعهم في البنك دهوت وهندفع كل شهر 100 جنيه للبنك دهوت طيب سؤال حضرتك فماما سؤال يعني حضرتك ايه كده وكده كده فضيلة الشيخ ان احنا لما نيجي برضه ندفع ال 8000 دولت لل- لو احنا معانا يعني ال 8000 جن- جنيه دولت هندفعهم لل... لل... للايجار هم اصلا عليهم فوائد
طيب ولو حضرتك جدول جدولناهم على الم... على- لو جدول... لو جدولنا يعني المبلغ ال 8000 جنيه ال- ال 8000 جنيه دول- دولت على ال- الاشهر الجديده برضه هياخدوا مننا فوائد طب حضرتك- عايزة حكم الد- اعرف حكم الدين في كده ايه ما انت حضرتك بتسالني في ايه اذا كنت جزاك حضرتك الله خير.
بتسالي وبتجاوبي نفسك اهو لا المعامله غير جائزه القرض الربوي غير جائز وهذه المعامله لا تجوز بحال من الاحوال والله اعلى واعلم وبالنسبه للي هياخد الشقق اللي بتحط عليها بتاعه بنك الاسكان وتحط عليها شرط جزائي او قرض ربوي اذا علم من نفسه عجز عن السداد لا يحل له ان يتدخل في هذه المعامله لوقوعه في الربا الاكيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور اتفضلي يا حاج اتفضلي.
انا ام احمد من اسكندريه اتفضلي اتفضلي اهلا اتفضلي.
لو سمحت عايز آه، لو سمحت يا دكتور انا جوزي متوفي ومعايا ثلاث صبيان وبنت مم. ربنا يبارك فيهم يا ومعاه- حاج في اتفضلي.
بي- ولدين متجوزين وبنت مم.
والولد الاخراني يعني عايزه يعني ش- عايزه اجوزه معايا في الشقه مم.
آه، والشقه ديت كان البيت الاول قديم ايجار يعني ولما صاحب البيت هد وخده مقاول بقت الشقه تمليك مم.
فانا عايزه اكتب الشقه دي لابني الاخير ينفع لا ما ينفعش يا حاج
ما ينفعش ما ينفعش نهائي ازاي تدي الشقه تمليك لواحد طيب.
من ولاد والباقيين ما ياخدوش انت معايا حضرتك هم راضيين متنازلين ليه يعني موافقين انا شوف انا بقول لحضرتك ايه ايوه حضرتك جوزين معاكي انتوا حره تمام لكن حضرتك ما تكتبيش حاجه خالص أيوة.
وربنا يمتعك بالصحه والعافيه لما الاجل ينتهي ما, ما تظلميش حد ومالكيش دعوه بالكلام ده يبقى هم يتصرفوا مع بعض ساعتها انما ما تدخليش طرف في الظلم اللي هتوقعي بابنائك
أيوة.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك محمد ولاد إبراهيم من الجزائر يا اهلا وسهلا
آه، لدي أربعة أسئلة فضيلة الشيخ
اتفضل يا اخي الكريم السؤال الأول هل يجوز للزوج أن يؤم زوجته في صلاة الفريضة وهل تقف الزوجة من ورائه أو بجانبه أثناء الصلاة وهل يجوز, يجوز له أيضا أن يؤمها في صلاة قيام الليل وأيهما أحوط للدين أن يخفي الرجل صلاة قيامه لليل طب بس على دقيقة الناس؟
دقيقة واحدة بس عشان أقول لحضرتك أنت حكم صلاة الجماعة عندك إيه؟
نعم حكم صلاة الجماعة عندك إيه؟
حكم صلاة الجماعة من آه، 12 فما فوق إن شاء الله حكمها حكمها الوجوب ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟
الله أعلم ما أنا بسألك لو أنت ترى إن صلاة الجماعة آه، فرض واخد بال حضرتك يبقى ما ينفعش يقوم زوجته لو بترى أيوة نعم، إنها فرض.
فرض كفاية أو سنة مؤكدة وأما زوجته لا تقف على جواره بل تقف خلفه تمام؟
وب- وبالنسبة لصلاة قيام الليل فضيلة الشيخ نعم
هل يجوز له أن يؤم زوجته في صلاة قيام الليل وأيهما أحوط للدين أن يخفي أن يخفي الرجل صلاة قيامه لليل على الناس وعلى زوجته حتى لا يتسلل الرياء إلى قلبه يا أخي على الناس ماشي بس على زوجته إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو بالرحمة لرجل أيقظ أهله إيه، طب ما قامتش ينضح الماء في وجهها عشان يصلي الليل والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ل- لأمنا ف- ل- لفاطمة رضي الله عنها وقال لها ولعلي لما رآهما نائمين قال ألا تصليان الليلة قال يا رسول الله أخذ بأرواحنا ولو شاء الله لقمنا أو كما قال يعني فصار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل يبقى صلاة قيام الليل لا تستتر عن الزوجة نعم هذه أسئلة أخرى فضيلة الشيخ تفضل هل هناك تعارض بين الحديث آه، للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين مم.
والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء آه، السؤال الرابع ما, ما فيش تعارض إن شاء الله وسنة تحية المسجد سنة ما هياش واجبة تمام
السؤال الرابع فضيلة الشيخ اتفضل.
حتى لا حتى لا تنتهي النقود بارك الله فيك حاضر آه، سؤال هل هل تجوز الصلاة ب- بخاتم آه، الف- الفضة النحاس عفوا الأحمر بارك الله فيك
ماشي يا أخي جزاك الله خيرا يا أخي بالنسبة لمشاهدة مباريات كرة القدم ذكرنا أن الاستعمار هو اللي ابتدع هذه المسألة في مصر عندنا ها هنا وكان يسمي نادي الزمالك نادي المختلط مختلط ده يعني نادي الأجانب والنادي الأهلي كان يسمى الناشونال ناشونال يعني الوطني أو القومي أو المحلي فكأنها معركة بين المستعمر وبين أبناء البلد بس معركة إيه؟ معركة كروية واتنظمت الفرق واتعملت إلى آخره وما خرج الاستعمار من ديارنا لكن للأسف الشديد تعلق القلب وعفوا لهذه الكلمة التي قد تخطب البعض تعلق القلب بالباطل ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل شتان الفارق بين إنسان يتريض هو بنفسه عايز يمارس الرياضة مفيش أي مشكلة عايز تمشي تلعب كرة قدم من غير كشف للعورة وفي غير تعطيل عن عبادة وفي غير مفسدة مفيش أي مشكلة لكن حضرتك إن أنت تجلس تجلس هكذا تنفق من عمرك ساعتين بتعمل إيه في الساعتين دول؟ الساعتين دول بتعمل فيهم إيه؟ ما بتعملش فيهم أي حاجة عمال تضيع عمرك عشان يجي لما الإنسان يقبض يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يعني الحقيقة لا أرى بحال من الأحوال إن اللي بيحدث في دول العالم من بيع لاعبة كرة القدم بعشرات بل الآن بمئات الملايين من الدولارات بل من اليورو الحقيقة هذا أمر غير جائز على الإطلاق إيه، تفريغ الناس لهذه اللعبة يعني هيعود عليهم بإيه في دينهم تخيل حضرتك كده الملائكة وهي تدون في صحائف ال- الأعمال الساعتين ثلاثة بتوع مباراة كرة القدم دول هيتسجلوا فين في صحيفة الحسنات ولا في صحيفة السيئات يعني لما تنفق من عمرك هذه الساعات واحنا دلوقتي فين في ماتشات كرة القدم في العالم طب النهاردة كرة القدم في جنوب أفريقيا والفرقة دي بتلعب إيه اللي عاد علينا إحنا من وراء ذلك سوى موات القلب وتضييع الأعمار فيما لا يرضي ربنا عنا وفيما لا يعود علينا بخير ولا بنفع لا في ديننا ولا في دنيانا وعندنا أيضا حديث جرهد الأسلمي وغيره غط فخذك فإن الفخذ عورة غط فخذك فإن الفخذ عورة طب إذا كان ده حال اللي بيشاهد اللي بيروح الاستاد وينفق الأموال ويسافر هذا السفر الطويل ينفق الأموال ويضيع الأعمار نصرة لهذا الهراء فأسأل الله سبحانه أن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا ومن الأمور المفزعة المفزعة إن كرة القدم لما أحدثت الشقاق بين مصر وبين الجزائر كان أمر مفزع وحزين إن يقول لك ده كرة القدم وحدت الأمة المصرية وحدت الأمة المصرية أسأل الله أن نتحد على الحق إن شاء الله يكون الاتحاد على الإيه؟ على الحق فهذه الكرة ما وحدت أهل مصر بل فرقت العالم الإسلامي يعني لما يحدث صدام بين أخوين عربيين مسلمين شقيقين مصر والجزائر دي كارثة يعني ينزف لها القلب حزنا وتدمع العين لها مش نقول ان احنا اتحدنا احنا اتحدنا على ايه على اعدائنا ولا على اخواننا يعني امر ما ينبغي ان يكون ونعلم ان هناك قاعده عند الفقهاء سد الذرائع توسع فيها الامام مالك عليه رحمه الله الامر اذا غلبت مفسدته على مصلحته يحظر ويمنع كبيع السلاح في زمن الفتنه الى اخره بيع الخ- العنب لمن يعصره خمرا فكيف وان هذه الكره لا تؤدي إلى خير بل لا يأتينا من وراها إلا ضياع الأوقات وضياع الأموال وإهدار الأموال على نحو يأباه المولى سبحانه ونتألى على الله فأرى أن نتقي الله في أنفسنا وأن ننصرف عن مشاهدة مثل هذه المباريات التي لا تعود علينا إلا بموت القلب والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخ الحبيب اللي كان بيسأل بيقول اللي هو الناس بتتوضأ فبيتحدث عن البسملة وعندنا حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث إن كان فيه ضعف لكن الحديث بيتحسن من مجموع طرقه والقول باستحباب الوضوء على استحباب البسملة على الوضوء وقول جماهير الفقهاء وانفرد الحنابلة بقول وهو من مفردات مذهب الحنابلة الذين خالفوا به جماهير الفقهاء وهو القول بوجوب البسملة على الوضوء يعني عندهم البسملة واجبة لكن الفقهاء جميعا اتفقوا على أن البسملة بسم الله يعني لما الإنسان يأكل يقول بسم الله إذا أراد الوضوء يقول بسم الله أمال بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقال عند قراءة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لكن بسم الله عند بادئ الطعام ما يجيش يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عند الوضوء بسم الله فهذا هو المسنون إن شاء الله عند الوضوء بأمر الله سبحانه طب عند الانتهاء من الوضوء الدعاء لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يكون في ختام الوضوء يكون في ختام الوضوء إنما للأسف الشديد إحنا عندنا بدع ابتدعناها ولا ندري من أين أتت الراجل يجي يغسل وشه رب يجعل في وجهه نور يجي يغسل إيده اليمين اللهم أتني كتابي بيميني يجي يغسل الشمال ولا تؤتني كتابي بشمالي ويروح ماسح رقبته وليس هناك دليل مطلقا مطلقا على مسح الرقبة لا في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة على مسح الرقبة يروح مسح الرقبة وده أمر مبتدع زيادة في الوضوء على المفروض والمسنون ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار كل حاجة لها إيه لها دعاء عنده فنقول إذا أراد أحد الناس أن ينكر عليه أو أن يوجهه رفض أن ينصاع بل والأخ الكريم بيقول إنهم يقولوا أنت جاي بدين تاني غير ملة الإسلام فأقول للأخ الكريم يعني هون عليك فهناك غربة للدين غربة نسبية غربة الدين غربة نسبية وينبغي أن تحلم على الناس وأن تكون رفيقا بهم ولا تغضب واصبر واحتسب وإياك أن تمل إياك أن تمل وإنما علم الناس دين رب الناس سبحانه بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة أسأل الله أن يفقهنا في ديننا اللهم أمين الأخ الكريم اللي بيسأل أن أمه عليها رحمة الله قد ماتت وتركت مالا بدفتر التوفير أول نقطة نقف عندها هنا بالنسبة لدفاتر التوفير كانت الفتاوى في الأزهر الشريف قبل سنين عدة تجمع على حرمة مثل هذه المعاملات وما زالت الفتوى التي ندين لله عز وجل بها على ذلك وإن صدرت بعض الفتاوى متأخرا في الثمانينيات بتغيير هذا الأمر لكن ما ندين لله بالله وما نتعبد الله به أن هذه المعاملات غير جائزة فما تركته الأم عليها رحمة الله الابن الكريم وإخوته يشوفوا الفوائد اللي طلعت قد إيه وينفقوها في مصرف عام للفقراء للمساكين في مستشفى من المستشفيات إلى آخره توبة إلى الله عز وجل وتخلصا من المال الحرام بالنسبة للأب الكريم اللي وزع ماله خد المال اللي الزوجة تركته على المال اللي عنده وقام بقسمة المال بأكمله على ورثته سوى محل اللي هو كان أصل التجارة بتاعته كتبه لأحد أبنائه وعنده ثلاث أبناء ذكور اتنين منهم غير مبصرين يعني نسأل الله أن يربط على قلبيهما وأن يجعلهما من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب اللهم آمين الأخ المبصر الأب كتب له هذا المحل بمفرده بحجة أن الآخرين مش هيقدروا يقوموا على مراعاة هذه التجارة الفقهاء قالوا أن لا يجوز تفضيل أحد الولد على الآخر لا يجوز تفضيل بعض الولد على الآخر إلا في حالة معينة اللي هي مراعاة المصلحة إن هي مراعاة مصلحة أحد الأبناء كأن يكون أحد الأبناء عاجزا عن الكسب لعاهة أصابته وضرب العلماء مثلا لذلك بالمكفوف أو بالكفيف يبقى المفروض أن الابن ده هو اللي هو غير المبصر أزيد له في العطاء أم أنقصه ده أمر عجيب ده المفروض الإنسان الذي لا يبصر هذا يكون أولى بالرعاية يكون أولى بالاهتمام ينبغي أن أزيد له في العطاء إن أردت أن أزيد لأحد أبنائي لأن العاهة التي عنده تمنعه عن الكسب كإخوته يبقى أنا أجعل مبصر أعطيه وأجعل الكفيف أحجبه وأمنعه بحجة أنه مش هيقدر يدير تجارته طب ما أنا أخلي أخوه المبصر يقوم على إدارة التجارة وتكون للتلاتة هل ترزقون إلا بضعفائكم ما يمكن الاثنين دول معاه في التجارة يبسط الله لهم في الرزق يكون رزق الاثنين دول اللي عجزوا عن إدارة أموالهم ثم هل الإنسان إن كان كفيفا يعني لا يضار ماله ملوش وكيل ملوش نائب يقوم عنه في إدارة ماله طب ما ياما ناس عندها رؤوس أموال ولا تقوم بإدارة تجارتها رجل أمين يكون يعمل عنده رجل وكيل عنده يدير له تجارته لكن ما يبقاش إن راجل عنده آفة أقوم أكافئه بل أعاقبه على الآفة التي لا ذنب له فيها ولا جريرة إن أنا أقصيه عن هذا المحل التجاري الذي تولدت الثروة كما يتضح من سؤال الأخ الكريم من هذا المحل بارك الله له فيه فنمى المال وزاد بهذا المحل فأرى أن الأب مخطئ تماما في هذه التصرفات السؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أيمن تفضل يا عم الحاج
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في آه، سؤال بالنسبة لل لسؤال الحلقة
تسأل عن إيه حضرتك؟
ال- واظفر بذات الدين لتربة يدك ما معنى تفسير هذا الحديث؟ والسؤال الثاني هل يجوز للرجل أن ي- يت- يعني يتفرج على على المصارعة المصارعة
مصارعة الحرة لا إن شاء- وبارك الله فيك وفيك بارك بس ما ما فيش داعي لمشاهدة المصارعة دي خالص ال- المصارعة طبعا كشف للعورات والسوءات وضرب للوجه وعنف بلا مبرر الحقيقة يعني من الأمور التي ينبغي أن تقصى تماما من مجتمعاتنا بالنسبة للأب الكريم أيضا وقع في خطأ كبير إن رجل كبير وعنده ثروة وزوجته ماتت عايز يتزوج امرأة يقوم يقول لك أنا هدي لها مهر بس بس ما تورثش وولاده يروحوا يدوروا له على واحدة مثلا اتجوزت قبل كده وطلقت مرة أو اتنين لعدم الإنجاب أو واحدة تجاوزت السن يعني بحيث إنها ما تنجبش أصلا طب ليه؟ بحيث ما يجيش أخ يورث معاهم وياخد سهم رجل كمان يقوم ياخد جزء كبير من التركة سبحان الله حسابات مادية بحتة حسابات مادية بحتة وطبعا الأمور دي كلها أمور غير جائزة إيه، فضلا عن ذلك الأخ كان بيسأل جزئية أخيرة متعلقة بهذه المسألة ألا وهي اللي بيقول إن واحد من الاتنين المكفوفين دول واحد عنده بنات واحد عنده بنين فيعطي اللي عنده بنات لأنه التاني هيجهز ويصرف عليه ولا يعطي الآخر بالنسبة لهذه الجزئية أنا أود أن أبين أن لو رجل أعطى لأبناء ابنه الحي اللي هو على قيد الحياة أو أوصى لهم فهذا جائز ده جائز ولا يسوغ لأبنائه أن ينكروا عليه طب إيه الدليل على ذلك أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه لما كان في لقاء علي يوم آه، صفين آه، عفوا يوم الجمل عفوا في موقعة الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله وقال يا بني ما يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وما أراني إلا سأقتل مظلوما وأوصاه بقضاء الديون التي كانت عليه وكان الزبير وصيا على أبناء العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ أموالهم على سبيل القرض حتى يكون ضامنا لها فلا تتلف أو تضيع أو تسرق وكان ينفق عليهم من ماله فكثرت الديون عليه فبلغت ديونه كما ورد في صحيح البخاري ما يجاوز مليونين من الدراهم الشاهد أنه قال وهو يوصي ابنه يعني إن بقي من المال شيء فلأبنائك ثلث الثلث لبنيك فثلث الثلث يعني التسع لبنيك وهذا من فقهه رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير الثلث كتير لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يوصي قال أرضى لنفسي بما رضي الله به اللي هو إيه الخمس اللي هو خمس التركة لأن الثلث كتير فأوصى لبني عبد الله اللي هو من اللي أوصى الزبير بن العوام أي لأبناء ابنه عبد الله أوصى لهم بثلث الثلث أي بتسع التركة لأن عبد الله بن الزبير بن العوام كان عنده أبناء وكانوا يقتربون في السن من أبناء الزبير فاستشعر ثقل الحمل والعبء الذي على ابنه عبد الله فأوصى لبني ابنه اللي هم بني عبد الله بن الزبير بن العوام بثلث الثلث أي بتسع تركته طب ينفع واحد بقى من ولاده يعترض يقول لك أنت بتميز ولاد عبد الله عن ولادنا هذه وصية أراد بها البر والصلة فالأب إن رأى ثقل الحمل على ابنه الذي عنده بنات فأوصى للبنات لكان تصرفه جائزا إنه بيدي عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البنات فهذا التصرف الذي أراه في هذه التصرفات الصحيح أما الأصل لا يجوز مطلقا أن يقسم تركته في حياته ولا يجوز أن يتواطأ مع بنيه لقسمة التركة في حياته ليقصي امرأته فلا ترث شيئا بعد موته إن شاء الله السؤال الأخير لأن الوقت شارف على الانتهاء الأخت الكريمة اللي بتسأل عن زكاة الحلي وتقول عندها 120-130 جرام عيار ذهب عيار 21 وأحد الشيوخ الكرام قال لها تخرج زكاته مرة واحدة أهل العلم في هذه المسألة جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية عفوا من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الذهب الذي يستخدم للحلي ليس فيه زكاة الذهب اللي هو الشبكة الكلام ده اللي بتتزين به المرأة ليس فيه زكاة وبعضهم قال زكاته عاريته يعني واحدة بتتجوز عندها مناسبة تسلفها دي الزكاة بتاعته وقل قالت يزكى مرة واحدة ولا أعلم دليلا على ذلك وذهب الأحناف إلى أن زكاة الحلي تزكى كزكاة النقدين طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول وما أراه راجحا إن شاء الله هو قول جماهير الفقهاء بأنه لا زكاة في الذهب المعد للحلي أو ذهب الحلي ليس فيه زكاة وإن شاء الله في اللقاء القابل سنبدأ بتفصيل هذه المسألة إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى